بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يوم القيامة يلاقوا لهم حسنات زي الجبال بيضة بيضة يعني مقبولة فينسفها الله قالوا سفهم لنا يا رسول الله نخشى أن نكون منهم قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكون هي دي اللي تحتها كل الجبال الأنانية.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كل عمل صحابة صدقات وصلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة و و كله احذر ذنوبك يا مغرور لما تنظر لصورة المرأة المتبرجة سواء كانت الصورة دي في إعلان ولا في جريدة ولا في مجلة ولا على شاشة التلفزيون ولا في الشارع النظرة دي مش الآخر دي إيه؟ آه دي البداية آخرتها إيه؟ الكفر الكفر حبوط الأعمال آه، ده كده بقى شغل رمضان 30 يوم صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن وعمرة واعتكاف وصدقات ودعاء وبكاء وتوبة إلى ده كل ده ممكن يضيع حبوط الأعمال محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أولا إني أحبكم في الله ثانيا كل عام وأنتم بخير فهذا أول لقاء بعد شهر رمضان المبارك أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا رمضان اللهم تقبل منا أعمالنا ثم إنها لقضية خطيرة أن يجد الإنسان نفسه بعد رمضان مباشرة في حالة فتور فتتحول الطاعات إلى معاصٍ ويتحول التحمس للدين والعمل لرب العالمين إلى غفلة وتراخٍ فتصعب الطاعات وتثقل القربات وتتأخر الأعمال ويتلون الإنسان ويتحول عن ربه جل جلاله هذا هو الخطر الداهم ويتساءل الإنسان لما وما السر وما السبب وتأتي الإجابة أنه يخشى أن يكون قد حبط عملك في رمضان اللهم تقبل منا أعمالنا ونعوذ بك اللهم من شر ذلك حبوط الأعمال أيها الإخوة من القضايا الخطيرة التي يجهلها أكثر الناس وحبوط الأعمال عظم الله شأنها وأمرها سبحانه وتعالى وبين خطرها وفيه إشارة في قول الله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذا أعظم الخطر أن يحبط عملك وأنت لا تشعر وأنت لا تشعر ما معنى الحبوط الحبوط مرض يصيب الدواب الحديث في صحيح البخاري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري احنا شرطنا انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله على المنبر يخطب صلى الله عليه وسلم فقال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزهرتها فتتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم فقام رجل من عرض المجلس وقال يا رسول الله هل يأتي الخير بالشر المال خير
الفلوس خير ربنا سماه خير وإنه لحب الخير لشديد المال خير هل يأتي الخير بالشر فسكت رسول الله نصلي عليه مش على كل مرة أقول لك صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه لم يعجبه سؤال السائل وظننا أن سيوبخه ثم علته الرحضاء فعلمنا أنه يوحى إليه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال أين السائل قال ها أنا ذا قال إن الخير لا يأتي بالشر ولكن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم هو ده الشاهد في مسألة الحبوط إن من الربيع ما يقتل حبطا الربيع كما ذكرتها لكم قبل ذلك في شرح آه، سيد الاستغفار أن الربيع أو في ح- في حديث الهم اللهم فج- واجعل القرآن العظيم إيه ربيع قلوبنا يعني إيه الربيع الربيع هو الجدول الجنبية الفحل اللي في الغيط اللي بتجري فيه المية على رأس الغيط هذا ال- الجدول الذي فيه ماء تنبت عليه أعشاب الناس يقولوا ب- ب- ب- حاجات بتطلع إيه رباني بتطلع من عند ربنا سبحانه وتعالى دون أن يزرعها أحد هذه الأشياء التي تنبت يدخل الفلاح بدابته فيترك هذه الأشياء هذه الدواب ال- ال- الجاموسة أو البقرة أو حماره أو غيره فيتركها تأكل من هذه الأعشاب وينشغل هو في حقله وطبعا أعشاب طالعة دون أن يزرعها أحد فما بيعملش مشكلة خليها تأكل تأكل فتظل تأكل فيها طيلة النهار قد يكون في هذه الأعشاب عشب سام بيسبب مرض اسمه الحبط مرض الحبط ده ايه ان تنتفخ بطن الدابه ثم تموت تنتفخ بطن الدابه فيروح الفلاح وشايف بطن الدابه ايه مليانه فيفكر انها سمن اه مليانه ما شاء الله هتدينا النهارده 6 كيلو 10 كيلو لبن ويفاجأ انها فطست هذا هو الحبوط ان تكون الاعمال منظرها ضخم كبير يعجب به الإنسان ثم تقتله تخونه أحوج ما يكون إليه ولذلك حكى لنا ربنا هذه القصة اسمع يقول الله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت عايزين نفكر في القصة دي أصل القصة دي جت بعد إيه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الآيات في نهايتها أيود أحدكم شوف القصة الجميلة دي القصة الرائعة دي اللي هتبين لك الموضوع أيود أحدكم أن تكون له جنة له جنة حديقة عشرين ثلاثين فدان مئة فدان مئتين فدان جنة له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار فيها أنهار وكل الثمرات فيها وأصابه الكبر بقى راجل عجوز خلاص 80 90 سنة 100 سنة وله ذرية ضعفاء وكل ولاده ضعفاء اللي مشلول واللي مريض واللي طفل لسه أصابها إعصار قد إيه تبقى حسرته لما يشوف جنته وهي بتبقى سواد وهو وولاده قاعدين يتحسروا عليه ايه رأيك في القصة دي هي دي بالظبط اللي ربنا وصفه لك في الآية الثانية قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هي دي القصة يا جماعة القصة إن ممكن إنسان يبقى له أعمال ضخمة جدا بيحج بقى له 20 سنة كل سنة وعمرتين ثلاثة خمسة عشرة في السنة وصدقات بعشرات الآلاف هو شايف الأعمال دي جبال جبال أعمال والمشكلة الضخمة الكبيرة إن ممكن بمنتهى البساطة كل الجبال دي تتنسف والخطر امتى احوج ما يكون اليه اللي هي في القصه اللي معانا بقى اصابه ايه الكبر وله اللي هي زي ما ربنا وصف فما له من قوه ولا ولا ناصر لا له من قوه في نفسه ولا ناصر من خارجه ينصره هي دي قصه اذا اخرج يده لم يكد يراها ساعتها هو محتاج يشوف اي سكة اي طريق ما فيش مش شايف ايده ليه من لم يجعل الله له القصة اللي بنحكيها ان الموضوع مش رمضان يا جماعة وصمت 30 يوم وقمت 30 يوم وعملت عمرة واعتكفت وختمت القرآن كم مرة مش دي القصة القصة الأعمال دي قبلت اه قبلت طب هتموت على ايه هو ده الموضوع هي دي قصة الحبوط حبوط الأعمال العمل ده الخوف كله إن كل الأعمال اللي أنت قدمتها دي تنسف تنسف وأخطر ما في الحبوط أنك تفقد أعز أعمالك أحوج ما تكون إليه أعظم أعمالك أحوج ما تكون إليها شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول الله جل جلاله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا واحد يقول لي خلي بالك يا عم الشيخ انت قلت في الاول مثل الذين كفروا دول كفار أيوة وهتلاقي معظم الآيات في كده الكفار بس هو الخوف من إيه ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله هي معصية صغيرة نظر لواحدة متبرجة اتفرج على فيلم عريان ينهب قرشين كذبة صغيرة دي السوءة دي المعاصي السيئة بس في الآخر المعاصي دي توصل فين لسوء الخاتمة أن يموت على الكفر والعياذ بالله هو ده الخطر اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة آه أصل كتير مننا يطمن قوي لما يسمع مثل الذين كفر يا عم دول الكفار احنا مالنا احنا مسلمين وموحدين بالله لا لا لا لا لا لا ده سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ده سيدنا النبي محمد ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال إنني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بك ده النبي بيقول ايه انا ما اعرفش هيحصل لي ايه لما قالوا ان عثمان بن مظعون من اهل الجنه قال لهم اذا كنت انا النبي ما اعرفش لا ادري ما يفعل بي ولا بكم يبقى القضيه اوعى تطمن قوي قلت لكم القصه دي قبل كده مفكر عشان اسمه محمد يوم ما يجي بقى يوم القيامه افتحوا الباب ده محمد جاي لا لا مش كده انت مش عارف يا محمد انت هتموت على ايه وبعدين المعاصي بريد الكفر ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون شوف قد ايه كانت المعاصي الصغيرة الصغيرة الصغيرة أدت في النهاية إنه كذب بآيات الله لسه والله واحد بعت لي رسالة فزعت منها على التليفون يقول لي كيف أعرف أنه رسول الله حقا احنا لسه النهارده هندور هو رسول الله حقا اه ممكن الخواطر الرديئه تتجمع وتتكاثر وتفسد ايمانك اللهم ثبتنا على الايمان يا رب فلذلك مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد سبحان الملك قضية أن تخسر عملك وانت شايفه بعينيك وأحوج ما تكون إليه هو ده الخطر الرهيب هو ده الخطر و- وخصوصا أن صاحب الحبوط معجب مغرور شايف أعمال ده أنا عملت وعملت وعملت وعملت فلذلك نحتاج إلى هذه الوقفة ما الذي يحبط العمل احنا صمنا رمضان ما تقول الحمد لله لو ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الرجل صمت رمضان كله او قمت رمضان كله الراوي يقول الصحابي لا ادري اكره التزكيه ام لابد من غفله ما تقولش صمت رمضان كله الله اعلم بمن صامه كله اللهم تقبل اعمالنا يا رب شاهد ايه هي اسباب حبوط العمل لا شك ان اول سبب من اسباب حبوط العمل الشرك وشدد الله في الشرك اقصى تشديد فقال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين اللهم ارزقنا التوحيد أحينا عليه وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله التوحيد تعلق القلب بالله وحده هو ده معنى التوحيد معنى التوحيد أنك لا ترجو إلا الله ولا تخشى إلا الله ولا تعبد وتسجد إلا لله جل جلاله لا تذبح وتنذر إلا لله سبحانه وتعالى تعلق قلبك بالله جل جلاله هو قمة التوحيد واعلم أن التوحيد كما قال ابن القيم في الفوائد التوحيد شيء دقيق جدا كأبيض ثوب يؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية التوحيد شيء دقيق جدا عشان كده أنا دايما أقول لك أن العلاقة بين العبد وبين ربه علاقة ذات حساسية بالغة وإن أكبر آفة تواجه العبد إنك ما أنتش عارف كويس أنت بتتعامل مع مين هو ده الخطأ أنت ما أنتش فاهم كويس أنت بتتعامل مع مين بعض الناس فعلا تلاقيه بيتعامل مع ربنا كأنه بيتعامل مع المدير بتاعه في الشغل فزي ما بيخادع المدير ويعرف يلون عليه بيفكر إنه يقدر يعمل كده مع ربنا زي ما بيضحك على مراته ويعرف يكلفتها بيفكر انه يعرف يقدر يعمل كده مع ربنا زي ما بيقدر يشتغل على الناس وي- و- وينافقهم وي- ويضحك عليهم ويخلص منهم مفكر ان هو بيتعامل كده مع ربنا لا لا القضية ان الله مطلع على قلبك اللهم اصلح قلوبنا يا رب عشان كده الايات القرآن بتألم قوي واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه والله يعلم ما في قلوبكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين إلى آخره الآيات اللي ترعب اللي تخوف فعشان كده مهما ظاهرك خدعني فلا تستطيع أن تخدع الله من جوه هو شايفك فعشان كده قضية التوحيد مش شكليات مش كلام مش نصوص محفوظة سمعها لا دي تصرفات واقع وخلاجات النفوس اللهم طهر قلوبنا يا رب هي دي خلاجات النفوس من جوه قلبك بتحب مين وبتشتغل لمين وبتعمل لمين الشرك الآيات الخطيرة جدا إلى أبعد حد آيات سورة الأنعام بعد ما ربنا سبحانه وتعالى عد كام 16 نبي ثم قال عن هؤلاء ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الكلام في في في منتهى الخطورة واحنا نحتاج نقول الآيات عشان تبقى الأمور واضحة وتعرف إزاي ربنا سبحانه وتعالى بعد ما عد أفضل عباده على الإطلاق هدد بهذا التهديد ال- الرعيب يقول سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل, كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون كل الأنبياء دول الأسماء العظيمة دي اللي بتجلجل في دنيا الناس لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون عشان كده قلت لكم مفيش حد عزيز على الله فاكرينها في مكة أنا نسيت الموقف حتى ساعتها بس مفيش حد عزيز على الله آه كان في موقف سيدنا يونس سيدنا يونس لما استعجل لحظات ربنا غرقه في البحر ونجى قومه العصاة الكفار لما آمنوا وهو استعجل لحظات وجري على البحر ربنا غرقه في البحر وربنا قال ولولا أنه كان من المسبحين لا للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فيش حد عزيز على ربنا لحظة شرك واحدة يحبط كل أعمالك ولو كانت أعمال نبي عبد ربنا مليون سنة قضية منتهية إن الشرك يحبط العمل والشرك فيه شرك خفي أخفى من دبيب النمل عشان كده علمك سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إن احنا نستعيذ كل يوم من اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك وأستغفرك لما لا أعلم السبب الثاني من أسباب حبوط الأعمال إرادة غير وجه الله إرادة غير وجه الله اسمع ربك بيقول ايه يقول ربنا جل جلاله من كان يريد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أنا قلت لكم إن الآية دي أحد أربع آيات هي من أخطر الآيات في قضية الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا قضية هم الدنيا اسمع الآية دي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار الآية الثانية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا الآية الثالثة من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب الثلاث آيات بلفظ يريد من كان يريد الحياة الدنيا من كان يريد العاجلة ومن أراد حرث الدنيا ير- يريد هي دي توحيد الإرادة يا جماعة ماذا تريد هي دي القضية ماذا تريد انت عايز ايه لازم يبقى الأمر واضح من جوه قلبك عايز دنيا ولا آخرة عايز ايه عايزها ليه ماذا تريد قضية مهمة وخطيرة لأن أكثرنا حتى الآن لا يدري ماذا يريد أنت عايز ربنا ولا عايز دنيا ماذا تريد ماذا تريد بالشغل بالشركة بالمبيعات والمشتروات والأرباح والميزانية وال... ماذا تريد عايز بيها إيه ماذا تريد بصحتك اللي أنت بتحافظ عليها ماذا تريد بأولادك اللي أنت بتهتم بتربيتهم وتعليمهم ماذا تريد بأقوالك ماذا تريد بتعاملك مع الناس ماذا تريد بقى بصلاتك وصيامك وقيامك ماذا تريد بلحيتك وإلامك ماذا تريد بكلامك ماذا تريد هي دي القضية ماذا تريد ماذا تريد من كان يريد العاجلة خلي بالك هي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها عايز يلبس ويتزوق ويتروق ويتمتع يريد الحياة الدنيا وإيه آه، وزينتها عايز عربية وعايز شياكة وعايز نسوان وعايز عيال وعايز عايز منظر وعايز وجاهة وعايز الناس ت... تقول عايز ماذا تريد الحياة الدنيا وإيه وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها صاحبنا تصدق بعشرة آلاف جنيه ليه منظر وبرضه لدفع عين الناس حسن وكمان عشان حد يدعي له واهو متعود ان لما بيعملها ربنا بيديله دنيا طيب خد هو تصدق بكم بعشرة خد 200 خد 500 خد 10 مليون ده مش من عندي الملك نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها إيه لا يبخسون اوعى تفكر ان الملك هيبخسك حقك لا لا لا لا لا ده هيديهولك اضعاف مضاعفه وهم فيها في الدنيا هيديك بالعشره صحه ونصره على اللي يعاديك وظهور وثناء الناس وهيديك وهم فيها ايه لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار ليس الا وحبط ما صنعوا فيها كل اللي عملته حابط صدقات وصلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة و و كله حابط لأنك كنت عايز الدنيا إرادة غير وجه الله محتاجة وقفة لما بتكلم حلو لمين ليه ماذا تريد محتاجة وقفة ها اه وقفة مهمة جدا وخطيرة جدا ولسه احنا في النقطة دي بأن من قبل رمضان بشهرين ش- رجب وشعبان واقفين على الحديث ده أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له قال لا شيء له واحد بيجاهد في سبيل الله عشان يموت شهيد عشان يدخل الجنة و... والناس يقولوا شهيد هو عايز بس حاجتين اتنين عايز يدخل الجنة وكمان عايز الناس يقولوا شهيد فما له قال له ايه لا شيء له فقلناها ان اللي بيعمل عمرة عشان ربنا يغفر له وعشان يستريح لا شيء له اللي بيصلي عشان يدخل الجنة وعشان يرتاح لا شيء له اللي بيتصدق علشان ربنا وعشان الناس تكف عينيها عنه لا شيء له عشان الناس تقول لا شيء له اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل جد خطر اللي بيصوم عشان ربنا يرضى عنه وهو بيريح بطنه شوية لا شيء له خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار ليس الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من اسباب حبوط الاعمال اتباع سبيل الكافرين اللهم انا نعوذ بك من الكفر واهله يقول الله جل جلاله كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بإيه يعني إيه بخلاقهم أجمع المفسرون على أنهم استمتعوا بملاذ الدنيا وشهواتها استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم ك... كالذي خاض هي دي الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها هي كده الدنيا لازم تمشي فيها وتستمتع توصل لأقصى ليست هناك للذة حد أقصى ستجرك وتجرك وتجرك إلى الكفر من عشرين سنة وإحنا بنقول يا ابني لما تنظر لصورة المرأة المتبرجة سواء كانت الصورة دي في إعلان ولا في جريدة ولا في مجلة ولا على شاشة التلفزيون ولا في الشارع النظرة دي مش الآخر دي إيه؟ آه دي البداية آخرتها إيه؟ الكفر لازم هو هو كده أنت دلوقتي لما تشوف الناس اللي كان بينظر فجره النظر إلى اللمس صاحب واحدة ومشي معاها فجرته إلى الزنا فجره الزنا إلى إدمان المخدرات وجرته المخدرات مع الإدمان إلى الجنون زوروا المصحات النفسية عشان تشوف بتوع المخدرات كانت سكتهم هي دي زي ما قلت لكم قبل كده التطور الطبيعي للحاجة الساعة هو ده التطور السكة دي هي كده ده أولها وده آخرها لازم فعشان كده لازم وقف من الأول هي شوف ربك سبحانه وتعالى حكيم عليم استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم ايه بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره هي دي القضيه اسمع بالايات الاخطر في سوره محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول الله الملك ذو الجلال العلي جل جلاله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى آه السورة دي سبحان الله ربنا يعلمنا اسمع اسمع الآيات دي كده واسمع وركز إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك يد ده ربنا بيقول من بعد ما تبين لهم ايه الهدى دواك في رمضان حلاوة القيام ومتعك بلذة القرآن وأسعدك بالسحر والدعاء والبكاء وحضور القلب من بعد ما تبين لهم الهدى ضاعوا ليه الشيطان ايه سول لهم واملى لهم طب ليه ليه الشيطان عمل فيهم كده ربنا يقول لك ايه ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر يا الشيطان سول لهم واملى لهم ليه عشان بس قالوا مش عملوا قالوا للظالمين قالوا للفسقة والمجرمين قالوا للكفار والملحدين قالوا قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر هي دي اللي ربنا قال عنهم ايه إن أردنا إلا إحسانا و... وتوفيقا بيحاولوا بس توفيق الأوضاع عشان يمشوا الدنيا ما الدنيا برضه محتاجة ان احنا نمشي حالنا عشان حالنا يمشي فقالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فيه في بعض الامر ده احنا بس هنمشي امورنا سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم قلوبهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم اللهم ثبتنا على الإيمان
يا جماعة أنا بحبكم في الله بس وصلكم خطورة الموضوع ولا لسه ما وصلتش آه إيه ده ده اللي مخوفني بقالي 10 أيام بقالي أسبوع الوقت من ساعة رمضان ما خلص إن لقيت إن موضوع الحموض ده لما نيجي ندرسه نلاقي العملية العملية سهلة ده كده بقى سهل إن العمل يحبط وكل الشغل لا قبل ربنا ما تلاقيش منه حاجة ايه ده يا رب استر يا رب اللهم ثبتنا على الإيمان آه ده كده بقى شغل رمضان 30 يوم صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن وعمرة واعتكاف وصدقات ودعاء وبكاء وتوبة إيه ده ده كل ده ممكن يضيع ممكن وبالراحة ممكن كل ده يضيع بالراحة ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ها سنطيعكم في بعض الأمر فأحبط أعمالهم يبقى اتباع سبيل الكافرين تحبط العمل هم في سكة وانت تا- سكة تانية تماما لو هترضيهم بحاجة من دينك حابط يحبط كل عمل يا رب استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وعلمنا والطف بنا تاني إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم الشيطان اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم الشيطان يا جماعة فنان فنان كبير قوي يعمل لك فعلا من ال- من الخل شربات يعرف يزين لك الصورة ويزوقها لك وبدين اوعى تفكر ان هو مش هي- هيعملها لك يقول لك اكفر لا ده بدين يقول لك آه، مطلوب برضه لازم واحنا هنسيب ال و يعمل لك منظر الشيطان سول لهم واملى لهم يقول لك آه، مطلوب برضه لازم واحنا هنسيب ال و يعمل لك منظر الشيطان سول لهم وأملى لهم نسأل الله عز وجل أن يقينا شر كيد الشيطان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان من أسباب حبوط العمل كذلك نمرة أربعة بقى هي كانت نمرة واحد إيه؟ الشرك واثنين إرادة غير وجه الله وثلاثة اتباع سبيل الكافرين أربعة حسن الظن بالنفس انك تطمن من اسباب سلب الايمان الامن على الايمان انك تطمن وتقول الحمد لله انا كده مية مية يسلم لازم تفضل خايف وزي ما قلت لكم ان النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال انني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم فضل خايف صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته اوعى تطمن يقول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أخطر آية في القرآن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قل لي دي في الكفار قلت لك لما تقول لي دي في الكفار أقول لك إيه ما هي المعاصي هتأدي للكفر ده في المآل يعني هم الكفار بيفكروا انهم بيحسنون صنعا بالله عليكم ولا الكافر عارف انه كافر والملحد عارف انه ملحد ومنكر لا الآية في المسلم بس ما قال أمره إلى الكفر اللي يعمل كده حسن الظن بالنفس الذين ضل سعيهم ضل سعيهم عارف ضل سعيهم يعني ايه ضل هو كان عايز يوصل للعنوان بس هو ايه انتهى هي كده سعيهم عملوا حجوا واعتمروا صاموا وقاموا بس سعيهم عمل ايه انتهى ضل ما وصلش لربنا ضل سعيهم في الحياة الدنيا المصيبة الكبيرة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هم مفكرين أنهم صح يا عم الحاج كده غلط يقول لك آه، أنت مش فاهم أما تكبر هتفهم هتعمل زي كده طب أما أكبر أنا هفهم إيه هي ال- هي ما هياش آه، ما هياش لوغاريت- لوغاريتمات مش كده هو قال لك إيه؟ هي مش لوغاري- مش لوغاريتمات هي مش بنحل لوغاريتمات ده هي قال الله وقال الرسول والسكه مش انا اول واحد ده احنا ورا ورا ناس كتير قوي ورا سيدنا النبي ما تصلي عليه و140 الف صحابي 142 الف صحابي مش م- م- يعني المساله مش مساله انها محتاجه فكاكه لا ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان علينا للهدى والرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها أستاذنا الفاضل أنا بحبه في الله ولكن حد اداله كلمة سريالي وهي دي اسم الله الأعظم طيب هو الرسول قالها ما تصلي عليه الرسول قالها الكلمة دي ولا ما قالهاش لو قالها موجودة في دواوين السنة على عيننا وراسنا نقول ما قالهاش يبقى في حد بعد النبي يعرف يكتشفها يعني زي ما قلت لكم كده السكه مش ملخبطه مش ضلمه هي ده تركتكم على على بيضاء نقيه كالشمس ديننا واضح زي الشمس زي ما قلت لك كتير ان معالجتنا للامور واقعيه جدا ما بنبنيش قصور في الرمال ما بنتكلمش من ابراج عاديه في السماء ما بنتحدثش عن مثاليات لا تنال ولا تطال لا لا ده احنا بنتكلم كلام واقعي جدا جدا تخلص وزي ما هنقول الوقت الشرط الثاني احسن ما حد في بعض الناس يفكر بس ان هو شرط واحد الاخلاص لا الشرط الثاني مهم جدا اللي هو ايه الصواب اتباع النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لان كتير من الناس دي مخلصين لا نشك في اخلاصهم قد تجد صوفي مخلص جدا جدا الى ابعد حد وشيعي مخلص جدا ولكن أخطأ الشرط الثاني اللي هو آه الاتباع الصواب ورا النبي هو مش شرط واحد يا جماعة مش شرط واحد اللي هو الإخلاص لا ده في في شرط ثاني مهم قوي اللي هو الاتباع ورا النبي صلى الله عليه وسلم لأن آه، ال- ال- القضية ما هياش آه، على مزاجك أصل في ناس كتير مننا بيحب يعبد ربنا بمزاجه يقول لك اصلا انا احب اعبده بمزاج اعمل دماغ لا مش هتنفع ده إن ما كنتش ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقبلك ولا يقبل منك اي حاجه وراه خطوه بخطوه كلمه بكلمه حرف بحرف واللي انت ما تعرفش معناه ده ممكن يضرك وما ينفعكش المهم نرجع هل ننبئكم بالايه مش بالخاسرين ده بالايه آه في خاسر وفي أخسر إنسان في العالم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فالغرور والعجب ورؤية النفس وحسن الظن بها والاغترار بالعقل والفكر قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون قد يزين لك سوء عملك زي ما قلت كده بالنفس والعقل في بعض الناس كده معجب مغرور بعقله قوي مفكر ان هي دماغه دماغه توزن بلد ودماغه هي اللي تمشي كل حاجه فغروره بعقله يضيعه هو ده اللي يمشيه غلط فلذلك حسن الظن بالنفس يحبط العمل دايما في كثير من المسائل يحتاج انك انت تعبد عقلك يجي يتكلم عقلك تقوم تقول له "شش". من اللطائف المكية الفتوحات اللي في رمضان في مكة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا الناس بيدوروا عايزين يعرفوا مين اللي قتل القتيل ده فسيدنا موسى قال لهم ايه اذبحوا بقرة قالوا له أتتخذون هزوا إيه علاقة واحد مقتول بإيه ببقر أستفيد قد يكون علاجك فوق مستوى تصورك ممكن يكون العلاج بتاعك حل مشاكلك موضوع مش م- انت مش مقتنع بيه لكن ربنا قال كده مش حصلت لما واحد جه يشكي للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بطن اخيه قال له اسقيه عسلا فسقاه عسلا فزادت بطنه فقال اسقيه عسلا سقاه عسلا زادت بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك ربنا قال علاجي بايه يبقى علاج كن بطنه ما استجابتش ده مش موضوعنا بقى انت فاهمني فلذلك العلاج لما ربنا يقول على علاج يبقى هو ده العلاج لما ربنا يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فايه فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء واحد يقول لك راجل بامرأتين يعني تجيب الدكتور استاذة الدكتورة فلانة والاستاذة الدكتورة فلانة شهادتهم توازي بواب العمارة بتاعنا ايوه ايوه ربنا قال كده مش عاجبك انت حر تربط دماغك في الحيط، مش موضوعنا لكن هو ربنا قال كده الموضوع مش داخل دماغه زي ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لكن لما يحصل بقى أن الإنسان لا يستوعب الأمر ربنا بيأمره بعلاج معين في مسائل معينة افعل ولا تفعل هو مش مستوعب المسألة يبدأ في التدقيق فيما لا يحتاج إلى تدقيق ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ما لونها ما هي إن البقرة تشابه علينا يبدأ الإنسان بقى عارفين بعد رمضان مباشرة لقيتها وقت الجمعة والحديث إن رمضان وقرآن والقرآن يشفعان للعبد فيقول القرآن ربي أسهرته الليل فشفعني فيه جاني بعد الصلاة على طول أحد الإخوة يا شيخ معنى كده أن القرآن يبقى مخلوق ما هو قال يا رب شفعني فيه شوف ال- ال- الحديث بيقول له قوم الليل كله بالقرآن يسهرك القرآن هو ساب الموضوع الأصلي وبدأ يدور القرآن يقول لأن العلاج فوق مستوى تصوره وصلت ولا لا انتوا فاهمين آه هي دي القضية إن الإنسان قد يكون علاجه فوق مستوى تصوره فيبدأ يدقق في أمور لا تحتاج إلى تدقيق يبدأ يبقى حساس زيادة عن اللزوم والدين عايزك لما يأمرك وينهاك تشيل دماغك عقلك وتحطه تحت رجلك تقول له مالكش دعوة أنت أنت تسمع وتطيع لله عز وجل من أسباب حبوط العمل رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآيات في أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ودي برضو من النقط الخطيرة جدا في قضية الحبوط أن تحبط أعمالكم وأنتم إيه؟ لا تشعرون أحيانا كده تفاجأ إن حد ساير عليك ثورة عارمة وأنت قاعد تتفكر هو في إيه؟ هو أنا عملت إيه؟ هو إيه اللي حصل؟ هي دي وأنتم لا تشعرون بتحصل معاك كتير إنك تغلط غلطة كبيرة جدا مع ربنا وأنت لا تشعر بحجم الخطأ اللي أنت عملته قال أنس بن مالك إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر في رواية من الموبقات حاجات ممكن تبقى صغيرة وتافهة جدا من وجهة نظرك وتحسبونه هينا وهو عند الله وهو عند الله عظيم قد يأنف الإنسان من عمل عمله رسول الله فيحبط عمله زي ال- اللي اتفرجوا على تمثيلية ولا مسلسلة كانت في رمضان وبتعترض على قضية التعدد تعدد الزوجات أو على قضية الطلاق اعتراض واضح صريح تعدد وربنا بيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء إيه؟ مثنى وثلاثة ورباع ده كلام مين ده كلام ربنا واضح صريح ربنا سبحانه وتعالى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج صلى الله عليه وسلم لتسع زوجات بخلاف المسموح للأمة بحدود أربعة الأمر ده لما ترفع صوتك فوق صوت النبي لا ما ينفعش يحبط عملك وأنت لا تشعر ومرت معايا الآية ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله ف... فأحبط أعمالهم لا دي جاية معانا كراهية شيء من شرع الله تحبط العمل أي شيء من الشرع اللي يكره اللحية يحبط عمله كراهية شيء من شرع الله ولو عمل به اللي يكره الصلاة حتى لو صلى وهو بيكره الصلاة يحبط عمله كراهية شيء من الدين أي شيء من الدين بقى واحد يقول لك أنا بكره جدا صلاة الفجر دي ولو صلى يحبط عمله كراهية شيء من الشرع أنت مجبر تحب كل ما شرع الله فلذلك لا ترفع صوتك فوق صوت النبي لا وربنا يقول إيه ولا تجهروا له بالقول كإيه كجهر بعضكم لبعض يا جماعة المشكلة الكبيرة برضو من اللطائف نسميها الرمضانية بلاش المكية بس هي مكية ما بتجيش غير في مكة لماذا عصى إبليس ربه انتوا عارفين إبليس عصى ربنا ليه ها لا لأنه نظر لمجرد الأمر ولم ينظر للآمر ربنا قال له اسجد لآدم فهو بص أنا أسجد لده لا لو هو قطع النظر للأمر ونظر للآمر يخر سابق صح ولا لا وانت أحيانا حد يقول لك اعمل كذا بيحب تحبه اعمل لي كذا تعمله وبعد ما تعمل تقول ايه ده انا عملتها ازاي دي بس بالحب عملتها فاهم- فاهمني ولا لا هي دي القضية ان الانسان ما يقعدش يناقش الامر بعض الناس قاعد يناقش احاديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم زي ما بيدردش معايا زي لما انا اقول له يا ابني لا لما انا اقول تبقى حاجة ولما النبي يقول آه، الموضوع مختلف لما ربنا يقول يبقى مختلف جدا فانت ما تبصش وتفكر في ذات الامر انما تنظر للامر ربنا بيقول لك اسجد تعمل ايه تخر ساجدا لكن هو ما بصش لربنا بص لليه انا اسجد لده لا قال انا خير منه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجهروا له بالقول كايه كجهر بعضكم لبعض ما تتكلمش مع النبي زي ما بتتكلم معايا ما تناقشش كلام النبي زي ما بتناقش كلامي ما تعرضش كلام النبي على عقلك زي ما بتعرض القانون الوضعي لا ده النبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يبقى ممكن ببساطة قوي لما يجي لك فعل للنبي أو أمر للنبي تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وانت تعرضه على عقلك وما تقبلوش يحبط عملك وأنت لا تشعر من أسباب حبوط العمل الصد عن سبيل الله التعويق عن تطبيق أمر الله قال الله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا اسمع الآية دي تاني ده كلام الملك جل جلاله سبحانه قد يعلم الله المعوقين المعوقين قد تاتي المساله انت رايح تصلي ويجي لك واحد يقول لك انت رايح فين رايح اصلي يقول لك اقعد اقعد العشاء ممدوده نبقى نصلي مع بعض معوقين صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعلم الله المعوقين معوق هي دي بقى ايه اللي لا منه ولا كفايه شر لا بيصلي ولا يخليك تصلي لا بيقرا في المصحف ولا يخليك تقرا لا بيتعلم ولا يسيبك تتعلم لا بينفق ولا يسيبك تنفق الذين يبخلون وايه ويأمرون الناس بالبخل تجد بخيل ومش عايز حد يطلع له لا لا لا انت عارف الفلوس دي بتروح فين دول دول محترفين دول اللي انت شايفهم دول الفقراء اللي بيشحتوا دول تلاقي الواحد منهم عنده مليون جنيه هيطلعوهم صفايح الحديث في صحيح البخاري ان رجلا قال لاتصدقن الليله بصدقه فوضعها في يد غني فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليله على غني فقال يا رب غني والله لاتصدقن بغيرها فوقعت صدقته في يد زانية بغي فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي فقال يا رب على بغي والله لا تصدقن صدقة غيرها فتصدق بصدقة فوقعت في يد سارق فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فبكى الرجل وقال يا رب لم لا تقبل صدقتي فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن يخبره أن الله قبل صدقته في أعظم الصدقات فلعل صدقته على غني تثيره أن يتصدق وعلى بغي تكفها عن البغاء وعلى سارق تكفه عن السرقة أنت تتصدق وبعدين وقت تتحرى أنك تتصدق على من يستحق وبعدين وقعت في إيد مين مش موضوعك هي خرجت خرجت من ايدك خلاص والتوفيق بيد الله الشاهد قد يعلم الله المعوقين قد للتحقيق يعلم الله المحوق المعوقين حقيقة قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليل يا عم احنا مالنا يا عم مالكش دعوة خليك ماشي جنب الحيط المعوقين والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس البأس الحرب القتال جهاد إلا قليلا أشحة عليكم تلاقيه شحيح قوي فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت مرعوب خايف قلبه طاير فإذا ذهب الخوف لسانه طول كده سلقوكم بألسنة حداد في الكلام لسانه طول كده وساعة العمل مرعوب وخايف ايه الموضوع أولئك لم يؤمنوا يا رب ثبت الإيمان في قلوبنا قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما الشاهد ايه ان بعض الناس في قلوبهم ايمان في الاصل ولكنه يكفر بما في قلبه ومن يكفر بالايمان امن ومشي الطريق وشاف الحق وده الصح وعرف الصواب وعرف الباطل ومع ذلك هو ينازع ما في قلبه القلوب فيها رصيد إيماني فطري من الله لو الإنسان سبته وقلت لكم القصة دي أنا شفتها وأنا في أمريكا لما أخذونا هناك للسجون للوعظ والتذكير وصلاة الجمعة في السجون خطبة الجمعة في السجون هناك عندهم تجد أكثر من يسجن يسلم من الكفار فأنا لما فكرت في المسألة إيه السبب أن هؤلاء يسلمون في السجون ولا يسلمون في الخارج لما حيل بينه وبين الفتن والشهوات أسلم لما رموه في السجن لا في نسوان ولا تلفزيون ولا خمر ولا فلوس ولا ولا في السجن لما انفرد ايه أسلم أسلم فعلا هو دي الحقيقة لو الإنسان سلم بعيد عن الفتن وخلي بينه وبين الله يسلم يؤمن يوحد يعيش صح لكن المشكلة في الفتن المحيطة هي دي ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله جواك هداية جواك نور قدامك طريق وانت عارف ان ده الصح يقينا ومجرب واصحاب التجارب يقولوا لك ان كل اللي مشي في السكه دي اصحاب التجارب يقولوا ان كل اللي مشي في سكه الربا والبنوك اتخرب بيته صح ولا لا كل اللي مشي في سكه ال- المخدرات وال- والادمان ضاع عقله و- ودخل عليه الامراض كل اللي مشي في سكه النساء جاله الايدز كل اللي مشي في سكه المعاصي ضاع كل اللي مشي في سكه الايمان عاش حياه كريمه صحيح ولا لا العقل يشهد والواقع يشهد والواقع يشهد يبقى انت عارف الحق من الباطل وعارف الصواب من الخطا فالصد عن سبيل الله يحبط العمل ايضا من اسباب حبوط العمل بغض شيء مما انزل الله بغض شيء مما انزل الله سبحانه وتعالى مرت معنا الايه في سوره محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم من اسباب حبوط العمل صرف الناس عن طريق الحق عشان كده ربنا سبحانه وتعالى دايما يقول عنهم ويبغونها عوجا اسمع الآيات في سورة محمد برضه تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وإيه صدوا عن سبيل الله الصد عن سبيل الله أنواع منها إنك أنت مثلا ابنك يلتزم تقوم تمنعه من الالتزام لازم يحلق لحيته زوجتك تنتقب تمنعها من النقاب لازم تكشف وجهها ده نوع من أنواع الإيه الصد عن سبيل الله من أنواع الصد عن سبيل الله إنك تشوف إنسان بيدعو إلى الخير تمنعه تشوف إنسان يأمر معروف أو ينهى عن منكر تمنعه إنك أنت تشوف خير بيتعمل تصد عنه ده صد عن سبيل الله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول شاقوا الرسول يعني جعلوا الرسول في شق وهم في شق تاني من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم لن يضر أحد ربه مهما كان الصد عن سبيل الله تجد أن الخير ماشي وتجد أن الص- العمل الصالح ماشي وتجد أن الناس اللي بتلتزم وتدخل في دين الله أفواجا أكثر مهما كان لأن الله عز وجل لا يغلب عزيز قاهر فلذلك الصد عن سبيل الله محبط للعمل من أسباب حبوط العمل الرياء والمن بالعمل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس شوف بقى لما تدي واحد آه، بطانية احنا في في زمن البطانيات اللي من دول ها وتصبح تاني يوم تقول له، ها البطانية اللي اديتها لك دفتك ممتازة مش كده وتاني يوم تقابله خلي بالك البطانية وهتديها للأولاد انت اللي تتغطى بيها عشان دي غالية وتالت يوم وتا- ورابع يوم تلاقيه عمل ايه جاب لك البطانية خد يا عم انت اه فما بالك اللي بيمن على الله قاعد يقول بقى يا رب ده كم حجة يا رب ده أنا دفعت كذا للفقراء يا رب يا رب ده أنا عملت وعملت وعملت حاسب يا ابني أنت عملت إيه ده اللي أنت عملته هو اللي وفقك ليه وهو اللي أعانك عليه اوعى متفكر ان الفلوس دي فلوسك وآتوهم من مال الله الذي آتاكم دي فلوس مين فلوس ربنا مش فلوسك انت لا ده الجسمك ده اللي خلقه مين الله يبقى انت ايه تمن بايه ده اللي وفقك واعطاك هو الله فلذلك المرائي له عقوبتين في الدنيا وفي الاخره لانه راى بما لم يعمل ومن بما لم يعطي فلذلك احذر ان يحبط عملك اذا تكلمت به ما تكلمش سبحان الله العظيم من اللطائف المكية ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ناجى ربه سبحانه وتعالى ودعا والله عز وجل يحب الخضوع له ويحب الذل له ويحب تملقه ويحب أن يطلب منه فلما نادى ربه نداء خفيا أعطاه الله رب هب لي من لدنك ذرية طيبة فنادته الملائكة وهو قائم ها يصلي يصلي يعني ايه يدعو هو واقف بيدعي يا رب هب لي من لدنك نزلت الملائكة قبل ما نزل ايديه إن الله يبشرك بيحيى قال رب اجعل لي آية قال اخرس أصل لو اتكلم هيقول إيه ده أنا طلبت وشوفوا الدعاء فربنا قال له إيه تتخرس ثلاث أيام لحد ما يتنسي الموضوع وبعدين انطق وصلت إن لما ربنا ينعم عليك تعمل إيه تخرس ما تتكلمش عشان لو اتكلمت هتنسب الفضل إليك وهتمن على الله بعملك فلما ربنا ينعم عليك تعمل ايه تسكت تسكت ثلاث ايام تسكت لحد ما يتنسي الموضوع المن نعوذ بالله من المن والاذى اه المن عملت لك وعملت لك وعملت لك واديتك وسويت لك وعملت- يا ابني مش انت اللي عملت ده اللي شغلك له مين الله الله هو اللي شغلك سخرك له انت لما عملت لي وعملت لي وعملت لي وعملت لي مش منك دي دي منه عشان كده الصحابة في غزوة بدر لما رجعوا من الغزوة منفوخين شوية كده ما لقينا إلا شيبة كبارا في السن الرسول قال له يا بني هؤلاء هم القوم الصحابة راجعين يقولوا بعد ما انتصروا في غزوة بدر فيقولوا ده احنا اللي قابلناهم كلهم ايه هواجيز هم دول حاجة تتحارب دول فالرسول قال له اسكت لا لا ما انتهتش القضية ربنا ذلهم قال لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم وأنتم أذلة فاتقوا الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون قال لهم وما رميت إذ رميت وقال لهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم نزع النصر من ايديهم قال لهم مش انتوا مش منكم ولا عملتوا انتوا اي حاجه انا اللي عملت كل حاجه فلذلك لو تمن ينزع من يدك كل شيء اللهم استرنا ولا تفضحنا من اسباب حبوط العمل معصيه السر الجراه على الله الحديث سمعناه قبل كده كتير 127 مره اقوله المره 128 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا في ناس هيجوا يوم القيامه يلاقوا لهم حسنات زي جبال بيضه بيضه يعني مقبوله مقبوله عند الله حسنات جبال حسنات جبال حسنات فينسفها الله قالوا صفهم لنا يا رسول الله نخشى أن نكون منهم قال هم منكم يصلون كما تصلو- تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله إيه؟ انتهكوها هي دي المصيبة الكبيرة هي دي اللي تحبط كل جبال حسناتك انك تبقى قدام الناس راجل طيب ومصلي وملتزم ومحترم ما تدخل لما تكون لوحدك تلاقي تلفزيون تتفرج على افلام مخله بالاداب لما تكون لوحدك السفر تعاكس ممكن تعمل فواحش في المكان اللي محدش يعرفك فيه لو قدرت تنهب قرشين من غير ما حد يعرف ولا حد يدري تنهبهم إذا خلوا ها؟ بمحارم الله انتهكوها تحبط العمل تحبط العمل بعيدا عن أعين الناس سر لأنه راعى نظر الناس ولم يراعي نظر الله إليه ولم يراعي نظر الله إليه أيضا من أسباب حبوط العمل التهوين لما عظم الله شأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله من ترك صلاة العصر إيه؟ حبط عمله لأنها فيها تهوين مما عظم الله من, من أمر عظمه الله الله سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلوات و والصلاة الوسطى عظم الله أمر صلاة العصر صلاة العصر الصلاة الوسطى مهمة جدا وخطيرة جدا اللي يترك صلاة العصر يحبط عمله يحبط عمله خطر ده لأنه هون أمر عظيم فاستهان به فأي أمر في الشرع عظيم تستهين به يحبط عملك أيها الإخوة في نهاية كلامنا ولقائنا رأيتم أسباب الحبوط كثيرة وخطيرة ولعل هناك أسباب أكثر مما ذكرت بكثير بمراحل ولكن الله جل جلاله كريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فكما أنه غفور رحيم فعذابه عذاب أليم شديد العقاب كما أنه يسامح وذو فضل عظيم فإنه يدقق على الفتيل والقطمير وأنت لا تأمن بأي المعاملتين يعاملك اللهم عاملنا بالفضل فلذلك الأمر جد خطير خصوصا إذا كانت لك أعمال تخاف عليها تحذر عليها تخاف أن تضيع الأعمال اللي أنت بذلت فيها جهدا فلم- فينبغي المحافظة عليها الأخيرة خطر ببالي قبل ما نمشي أن من تاب من ذنب ثم عاد إليه حبطت توبته واحد في رمضان تاب من السجاير وبعد رمضان رجع لها تحبط التوبة الأولى فيؤخذ بالأول والآخر في رمضان تاب من ذنب معين ورجع إليه حبط رمضان خلصت الأمر جد خطير ونحتاج أن نتوب ونثبت اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم عافنا من هم الدنيا ونجنا من كيد الشيطان وارزقنا حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك